السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم وشرف الله أسماعكم وأسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم ويستعملنا وإياكم فيما يقربنا من ربنا ومن كلامه ومن الاستقامة على ما يحب فأسأل الله أن يفتح علي وعليكم ما يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه هذه اللقاءات أو هذا اللقاء هو متعلق بما نحن مقبلون عليه من مواسم الخيرات ولا أدري إذا كنت يعني هيكون هناك سلسلة أم لا ربما يكون إن شاء الله هذا الأسبوع كل ليلة في لقاء عابر عن استثمار رمضان يعني تابعونا إن شاء الله نخبركم إذا كان هذا سيتم أم ماذا الله ييسر لنا ولكم ما يحب ويرضى هنتكلم عن استثمار رمضان إن شاء الله يكون في سلسلة نحاول بقدر الإمكان هذه السلسلة نستعيد و نهيئ أنفسنا ونجهزها للتلذذ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير هذا اللقاء عنوانه عنوان الإقبال والقبول الإقبال والقبول خلاصة الأمر إذا أقبلت فهذا أول أبواب إن شاء الله القبول أول شيء نريد أن نستثمره وندركه بين يدي رمضان أو من القواعد إن شاء الله في السلسلة دي نقول بعض القواعد المحددات التي يرشدنا الله سبحانه وتعالى بسببها في استثمار الخيرات أن رمضان هو محطة وليس وجهة رمضان محطة وليس وجهة رمضان هو محطة في الطريق وليس هو الطريق دي من أهم من الأمور إن لابد أن تدركها في استثمار رمضان رمضان محطة إحنا دلوقتي رايحين فين؟ رايحين رمضان ده خطأ غلط أول ما تقول إحنا رايحين رمضان يبقى في مشكلة في فهم رمضان يبقى حصل اختزال وتبديد بدل استثمار وتجديد فاهمين؟ أنا ما أقول دلوقتي أنا رايح الأسكندرية أنا مسافر الأسكندرية دي وجهة ولا محطة؟ نعم أقول دلوقتي أنا مسافر إلى الأسكندرية دي وجهة ولا محطة؟ دي وجهة صح؟ هقابل في الطريق محطة محطة بنزين اسمها الإمارات المحطة دي بقى هل أنا بقول أنا رايح المحطة؟ ولا بقول وأنا مسافر إن في محطة هتقابلني في الطريق محطة جيدة ممكن أستفيد منها أريح أدخل أصلي أدخل حمام ممكن أتوضأ ممكن أشرب شاي ممكن أكشف على العربية ممكن أشوف البنزين بتاعها أريح جسمي شوية فدي اسمها إيه؟ محطة المحطة دي هي تجدد لي بعض المعاني للانطلاق جميل طيب هستفيد ايه انا من الجمله دي بقى هل في استفاده هل في فايده مجرد من ان انا اعرف ان رمضان محطه وليس وجهه هستفيد استفادات كتير ان شاء الله الاستفاده الاولى الاستفاده الاولى ان من اول يوم وانا داخل أنا بتعامل مع إن رمضان محطة متميزة جدا تشحنني في الطريق فرقم واحد بحضر للمحطة دي رقم اتنين بتعامل ان انا مش مجرد ان المحطة بخرج منها بريح لا انا شحنت الموبايل عشان اعمل فيه ايه شحنت رصيد وشحنت كهرباء عشان اعمل ايه عشان استثمره تمام كده لكن واحد شحن الموبايل وقاعد يعمل بقى ايه يلعب بيه يزقله هو وابن اخته ويلعبوا مع الموبايل ده او يستعملوا الموبايل ده مجرد عليه ان هو يبقى خلاص شوية صور نستهلك طاقة الشحن في الصور فايه اللي ين- اللي يحصل الموبايل فين الرصيد انت انت شاحن ب 200 جنيه ده انت شاحن اربع خمس شرط ده انت معاك كمان شاحن بيشحن الموبايل لو ايه سبحان الله يبقى اذا لما ندرك ان رمضان ده محطه محطه جميله بستفيد منها محطه بستمتع بيها بريح جدا فيها بتشحنني هي روضتي هي متعتي لكن بتدي بتديني دفعه لو انا عارف ان هو ان انا بتحرك لوجهه الاقي نفسي بعد رمضان مكمل لكن لو انا النقطه دي مش واضحه معايا مجرد ما اوصل للبنزينه دي والمحطه دي برجع جميل فدي نقطة مهمة جدا الاستفادة منها هتفرق كتير معانا أو الاست- ضبط القاعدة دي إن شاء الله يفرق كتير الحاجة اللي هتفرق معانا بالقاعدة دي تاني ال- إن شاء الله لا للجلد الذات لأن أنا النهاردة لو فاتتني يوم فاتني يوم ولا يومين في رمضان ولا فاتني بعض الإيه حاجات في رمضان أنا كده كده دي محطة دي محطة مش مجرد وجهة ده مش الطريق رمضان ده مش هو الطريق رمضان محطة في الطريق أمال إيه هو الطريق؟ طريق النجاح في المهمة ربنا خلقني ليه؟ عشان مهمة معينة المهمة دي أنا عاوز أنجح فيها هي دي حياتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مفهوم العبادة الشامل أنا عاوز أحققه لو أنا متجوزة آه، عندك اختبار العبودية أنا متطلقة اختبار العبودية أنا أرملة اختبار العبودية أنا مش متجوزة عندك اختبار عبودية يا جماعة هل في الامتحان بتاع الآخرة في درجات للمتجوزين؟ يعني أنا كده هاجي يوم القيامة ده محمد كنت متزوج اه ي- ياخد خمس درجات زيادة صح؟ فلانة كانت أرملة اه لا يتخصم منها درجتين فلانة كان عندها 39 وما اتجوزتش اه يتخصم منها درجتين هل ده ليه اخت- ليه ليه- ليه أي أي تأثير؟ ملوش أي تأثير صح؟ آه. ولذلك ضروري جدا إنك تدرك أو خلينا أكون أكثر دقة ضروري جدا إن الحاجات اللي هتكون فيها الأسئلة هي اللي تاخد مساحة من قلبك. الحاجات اللي مش هيكون عليها درجات ما تنشغلش بيها أو تنشغل بيها الانشغال العفوي ما خلاش تخليهاش حياتك كلها. أصل أنا مش متجوزة، أصل أنا متجوزة زوج تعبني، أصل أنا متجوزة زوج مش مهتم بيا، أصل أنا مش عارف آه، ط- طلقت، أنا زوجي مات، أنا مفيش حد بيسأل عليا، أنا مش عارف إيه الكلام ده كله. الدربكة اللي أنت بتحكيها دي تعالي كده ننتقل بعد 100 سنة وأنت في قبرك ونفتح الكشكول بتاعك أو نفتح الأسئلة اللي هتتعرض عليكي. هل من ضمن الأسئلة بتاعتك انت كنت مطلقة ولا كنت أرملة ولا كان أولادك بيبروكي ولا كان زوجك مهتم بيكي ولا لأ كل واحد هينزل يشيل شيلته أمال إيه السؤال بتاعي السؤال بتاعي إيه العبودية اللي أنت حققتها في الظرف بتاعك أنت ما كنتش متجوز نجحت في اختبار العبودية وأنت غير متزوج والله يا رب أنا ما نجحتش عشان ما كنتش متزوج طيب هنجيب ناس تانية متزوجة اليوم مش نجحوا في اختبار العبودية وهنجيب ناس متطلقة ما نجحوش في اختبار العبودية وهنجيب ناس أرامل ما نجحوش في اختبار العبودية هنجيب أربعة بقى نفس الظروف نجحوا في اختبار العبودية فالموضوع كل واحد لابد إن يشوف ايه الاسئله اللي هتيجي في الامتحان في سؤال تاني بعض الناس بيقول ان هو غالبا موجود في الاختبار فاحنا عاوزين نسالكم هل ده موجود ولا لا هل يا جماعه لما ادخل قبري او اجي يوم القيامه هل من ضمن اسئله يوم الحساب انت يا محمد معاك كليه ايه انا رب خرج آه، الحمد لله متخرج من هندسه قسم اتصالات قسم اتصالات ما شاء الله لا قوه الا بالله طيب يا جماعه ده هيكون في الدرجه آه، بجوار مصعب بن عمير انت خريج ايه؟ اداب فلسفه، اداب فلسفه اه، لا انت اعلى من ابو جهل شويه. هل ده هيبقى من ضمن الاسئله؟ انتوا حاسين دي من ضمن الاسئله اللي هتطرح علينا؟ متاكدين؟ طيب في اسئله هتكون مرتبطه في اسئله هتكون مرتبطه بنوع العربيه بتاعتي؟ يعني أنا لو راجل عندي 504 يوم القيامة هتكون في هي هي زي ما يكون عندي 405 زي ما يكون عندي بي- بي- بيجو بيجو الموديل ده السنة دي طب لو كان معايا سكودا طب ولو ما كان معايا أي حاجة وفتحة سقف هتفرق؟ طب هل في أسئلة مرتبطة بنوع السكن بتاعي؟ أنت كنت ساكن فين؟ يعني ممكن الجماعة اللي ساكنين في إمبابة درجاتهم هتكون واختبارهم هيكون مختلف عن الجماعة بتوع زايد يعني دول هيبقى ليهم أسئلة ودول ليهم أسئلة حاسين إن دي أسئلة زايد دي أو مجرد إن إحنا نعرف إن دول في زايد لا أنتوا كنتوا في زايد أه لا لا أنتوا أنتوا كنتوا ساكنين في تجمع لا أنتوا كنتوا في ساكنين في اسكندرية لا جماعة غير المنصورة غير بورسعيد الزقازيق لا غير أبو حماد أبو حماد غير شبلنجة شبلنجة غير السنبلاوين ال- الكلام ده فيه فرق الصعيد دول كلهم نازلين درجات عشان كانوا ساكنين في الصعيد وجه بحر يطلع درجة انتوا متأكدين ان دي ملهاش علاقة بالامتحان بالأسئلة ملهاش علاقة بالدرجات صدقوني يا جماعة أنا عاوز بس أتأكد لأن ده هيفرق معانا في رمضان واستثماره متأكدين اه متأكدين جميل جدا يعني الحاجات دي ملهاش علاقة بالدرجة ولا بالدركة متأكدين اه يبقى لازم الحاجات دي ما تشغلش مساحتك تتعامل معاها تعامل زي قضاء الحاجة اتزنقت دخلت الحمام خلصت طلعت على قد الحاجة بس يعني في حد بيدان واحد في الحمام 24 ساعة فأنت بت- بتنشغل على قدر على قد حاجتك ليه بقى موسعة قوي قوي قوي قوي قوي موضوع جوازك جواز ليه موسع موضوع جوازك وان انا بضيع عشان مش متجوز وانا ضعت عشان مش متجوزة وانا حياتي كئيبة والله العظيم لا بدعي في رمضان ولا في عرفة ولا بين اذان واقامة ولا اي حاجة الا في حاجة واحدة بس يا رب جوز شيماء فايه اللي بيحصل طول ما هي مش متجوزة حاسة ان النور قاطع ابو شيماء المتجوزة تقول والله في رمضان وبين الأذان والإقامة ويوم عرفة وأوقات الفجر والله ما بدعي إلا إن ربنا يصبر لي على زوجي أو إذا كان فيهدي أو يأخذ برضه النور قاطع طب والتالتة قاعدة ليل نهار تدعي تقول يا رب يا رب ولد يا رب ولد يا رب ولد بقالي عشر سنين ما رزقتش ولد والله ما بعمل أي حاجة إلا بالولد وما بدعي إلا بالولد ولو شفت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لي ليكي دعوة واحدة مستجابة هقول له الولد طب واللي مخلف قاعدة أمال تدعي وتقول كله سايبني مع العيال محدش حاسس بيا ومش عارف ايه الحاجات دي الحاجات دي كلنا لما إلا رحم ربي لما خليناها غايات ووجهة تعبنا تعبنا هي حاجات مباحة والواحد يتعامل معاها ويبحث فيها ويعني ويهتم بيها ده عادي حاجة مباحة لكن لما تعاملنا اتع- تم التعامل مع الحاجات دي ان هي دي كعبتي انا مش متجوزة فكعبة السعادة جوازي انا لو اتجوزت خلاص خاصة بقى سبحان الله زوجي ينزل الساعة 2 بالليل وأقول له أنا نفسي في شوكولاتة وينزل جري يجيب لي شوكولاتة وهو هناك وأول ما يجي أقول له نسيت البيبسي فيقول لي عيوني أنزل أجري أجيب البيبسي وده مين ده إن شاء الله هو زوجي هيعمل كده إن شاء الله أنا عارفة أنا عارفة أنت عارفة مين ده أنت لو تقصدي في يوم القيامة أو يوم القيامة إن شاء الله بس إن شاء الله مش هتبقى شوكولاتة وبيبس فايه اللي بيحصل هي بتبقى فاكره ان ديت دي طريقه التفكير في الحياه طب هو ايه علاقه ده برمضان دي نفس الكلام برضه رمضان ده بقى اللي هيخلصني رمضان بقى ده اللي هيكسر الدنيا رمضان ده بقى اللي هيخليني افوق رمضان ده اللي هيخليني لا لا رمضان مش هيعمل حاجه الله سبحانه وتعالى اذا انت اتحركت يسددك في رمضان باشياء تعينك على- على الطريق بعد رمضان لو انت تعاملت مع رمضان ده هو حاجه هتاخد هتاخد منه بعض الشحن عشان تتحرك في باقي الطريق اه لكن لازم تكون مدرك كويس قوي ايه الحاجات اللي هي وسائل وايه الغايه ايه هي الغايه تمام حد فاهم من كلامي دلوقتي ان رمضان ده حاجه انا بهمشها ورمضان ده مش موسم طاعه ومش موسم يكسر الدنيا ويديك قفزه انا ما قلتش كده انا بقول لك زي بالظبط البنزين بتاعك انت العربيه بتاعتك دلوقتي خلاص ما عادش فيها بنزين فانت محتاج بنزين انت هتعرف تمشي في الطريق بدون البنزين فبقول لك بقى المحطه دي ميزتها البنزين بتاعها نظيف قوي ونقي قوي وبرخص التراب وغالبا المحطه دي بتبقى مجانا وعاوز براحتك خالص خد وعاوز تاخد جيركن معاك جنبك خد براحتك اشحن ببلاش المحطة دي كلها هي وقف واحد عاملها وقف فخد منها فمحدش يهمش المحطة بس في نفس الوقت محدش رايح ينام في المحطة هو ده بقى مفهوم اللقاء اللي أتمنى إن أنا أوصله إن رمضان شهر استثمار وتجديد لا شهر اختزال وتبديد ما تختزلوش في معنى هتبدده هتفقده هتفقد رمضان رمضان أكرمنا الله به لنتزود ونرتقي رمضان الله سبحانه وتعالى بيرزقك فيه ما تستطيع متابعة الترقي ومقاومة التدلي إنك تبعد عن إيه؟ التدلي وإنك ترتقي لما نفهم رمضان بالعقلية دي لن نختزل العلاقة مع الله في هذا الشهر زي ما بنختزلش العلاقة مع الطريق من خلال المحطة صح؟ فرمضان ده مش هو علاقتي مع الله لا هو أحد الحاجات اللي بتساعدني جدا جدا في هذا الأمر وبالتالي مش هختزل التغيير إن التغيير في رمضان بس لا يا جماعة عارفين آه، آه، عارف ال- العود الكبريت احنا بنمسك كبريت دلوقتي ونقف قدام البوتاجاز بنولع الكبريت عشان نعمل ايه؟ نحطه قدامنا وننفخ فيه صح؟ في رواية في رواية تحطه في بقك قدامك تهزر وفي رواية في رواية طب بتعمل ايه؟ الناس اللي عاوزة تستعمل كبريت صح بتعمل ايه؟ بت- بتشعل العود ده ليه؟ عشان تنضج الطعام صح كده؟ تنضج الطعام معانا يا جماعة فرمضان هو قدح زناد التغيير رمضان إشعال أعواد النفير أنا عندي طبخة عاوزة نار أجيبها منين بس في طبخة وأبقى مدرك اللي أنا عاوز أطبخ الطبخة الطبخة دي هي بناء محمد هو بناء صهيب هو بناء حسن هو بناء الصلاح هو بناء بنائي أنا الإنسان الرمضاني أنا محمد في نهاية رمضان هكون إيه؟ هكون الإنسان عامل إيه؟ لذلك يوم العيد يوم بيبقى حزن ولا فرح؟ يوم العيد بيبقى حزن ولا فرح؟ بيبقى يوم فرح يعني إيه فرح؟ أو ليه الفرح ده؟ أنت تفرح بعدما بنيت بيتك فكأنما قد بنيت البيت فجلست في حديقة البيت تنظر إلى هذا البيت ففرحت فأنت بتفرح ببناء البيت وكل واحد على حسب البنى بتاعه طب بنيت البيت بعد العيد أعمل فيه إيه بقى؟ أقلبها سيلفي وسبحان الله ليلة 27 ونحن نبكي سبحان الله ليلة 16 ونحن بنوزع الشنط على الفقراء الله أكبر ديت مقطع من ليلة 21 وإحنا قاعدين في المسجد ومش عارف إيه يبقى رمضان عنده ذكريات مش دفعات فرمضان لا يختزل لا يختزل العلاقة مع الله رمضان لا يختزل التغيير هو إشعال أعواد النفير كل اللي بيسمعني تقريبا إما من خريج رمضان أو رمضان كان سبب في الدفع وبالتالي مش عاوزين نختزل علاقتنا في التراويح بصوت القارئ رايحين ايه رايحين نسمع صوت القارئ لا نحن ذهبنا لكلام الباري لا لا لكي نتاثر بالصوت الحزين ولكن بالمعنى المبين انت رايح للصوت الحزين ولا المعنى المبين تفرق كتير معنى كده ان الصوت اللي احنا نبحث عن صوت كويس مش مشكله مفيش مشكله بس تذهب لتصلي خلف امام تصلي خلف امام يسمعك القران من خلال صوته ولا يسمعك صوته من خلال القران في فرق كبير انك رايح تسمع القران من صوت واحد ورايح تسمع صوت واحد وهو بيقرأ القرآن تفرق تفرق انهول الجسر هل القرآن هو جسر لصوت واحد ولا صوته هو جسر للقرآن هل في يوم من الأيام عندكم مقطع يقول لك جلس معنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في الروضة بعدما انتهى رمضان ثم قال لنا اجمعوا اجمعوا لأحدثكم ماذا بعد رمضان مر عليكم الأثر ده النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة قال لهم ماذا بعد رمضان ما حصلش طيب ليه هم ما كانوش محتاجين اللقطة دي وإحنا محتاجينها إن هم كانوا يتعاملوا مع رمضان محطة وليس الطريق لكن إحنا بعد ما نخلص رمضان لازم نرجع نأكد يا جماعة رمضان ده كان المحطة يا جماعة يلا نكمل يلا إحنا اتفقنا إن إحنا رايحين الإسكندرية إحنا ليه وقفنا عند المحطة؟ لأن فالوجهة عم تكون واضحة الدنيا تقوم وبالتالي أعمالك في رمضان يا جماعة بتختلف أما بيجي لك حسنة والدتها تعبت ليلة 27 والناس كلها قاعدة عمال تبكي وهي سامعة كل الأصوات في القرآن في كل حتة وكله بيدعي والدتها تعبانة ومش قادرة تكح وعاوزة حد جنبها وتقول لها تعالي أو في جنبي وتبدأ المنازعة وهيضيع عني ليلة القدر وليلة 27 واحتمال تكون هي الليلة ومش عارف ايه وانا ربنا مش راضي عني ولا ايه عارفين انتوا الجماعة دول وانا سبحان الله انا بيني وبين ربنا واضح ان ربنا مش قابلني سبحان الله ولعل الله لطف بها وأراد لها أن تأخذ أجرين أجر بالسعي وأجر بالوعد أجر النية سبحان الله إحنا يا جماعة من رحمة الله بنا أن ربي عليم بذات الصدور من أجمل ما في ديننا بعض الناس بيتعامل إن الميزان يوم القيامة أو إن الملائكة بتدون الحاجة إزاي زي كده الصف الأول واحد عاوز إن الله وملائكته يصلون على الإيه؟ على الصف الأول فواحد عاوز يصلي في الصف الأول فقاعد يزنق مع الناس ويخانق وبتاع والكلام ده كله ليه؟ هو في دماغه إن الملائكة بتعدي بالكاميرا فهتاخد اللقطة فهو مش هيطلع في اللقطة واخدين بالكم؟ دي طريقة تفكيره إن مش هيظهر في الكادر وبالتالي هيكون في الصف التاني لا سبحان الله الدنيا مش كده يا جماعة من هم بحسنة فلم يعملها انت قاعد معايا دلوقتي فقلت ان شاء الله انا بعد ما هخلص هحاول امسك ورقه وقلم واحط رؤيه لرمضان خلصت في موبايل جالك بتاع انشغلت عارف الهم اللي انت افتك- فكرت فيه ده انت نسيته ولكن الله احصاه ولكن الله احصاه تيجي يوم القيامه انت مهموم تفاجئ ان ليك اجر قيام ليله القدر طب انا ما رحتش ده انا كنت مشغوله مع امي في المستشفى ولا في البيت كانت مهمومه بوصلنا كانت مهمومه بوصلنا افنقطع صلتنا بها فانت كنت مهموم بالوصل وهو يقطعك بالفصل لا والله لا يعاقب من اراد الاتصال بالانفصال حاشاه الشكور فيقدر علي هذا ثم يحرمني من ذاك لا يا جماعه ما يفعل الله بعذابكم ايه اللي هيعود على الله سبحانه وتعالى وحاشاه انك تتعذب نفسي في الموضوع ده ما يفعل الله بعذابكم هو غني سبحانه وتعالى أن يوزع قلبي ويؤذني أذى في اتجاه الأذى ده النفسي ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يربيني على أن أعبده طبقا لمراده لمراد مولاي لا طبقا لهواي أنت عاوز تعبده بمرادك ولا بمراده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة يلا نتحرك عشان فتح مكة امتى فتح مكة ده في رمضان طب يا رسول الله طب ما نقعد واحنا قاعدين في المسجد النبوي في الراحة نختم ختمة ونستمتع بيك والصحابة وابو عبيدة يفطرنا يوم وعبد الرحمن بن عوف يفطرنا يوم وام سلمة تصنع لنا طعام والدنيا تروق واعتكافات بقى والتهجد ونروح في شوال طب نروح مكة طب خلاص يا رسول الله وصلنا مكة ده أبو سفيان أسلم والعباس بقى مسلم والدنيا بقت جميلة وادونا مفتاح الكعبة يلا بقى يا رسول الله وادي بلال بيأذن بقى نقعد بقى ونين نفرفش بقى ونمتع أنفسنا أول مرة نشوف إيه الكعبة بقى نروق ونصلي بقى يا رسول الله تبقى أنت كده قدام الحجر الأسود يا متعة يا رسول الله يا سلام على ليالي رمضان حوالين الكعبة بقالنا 8 سنين مش عارفين نيجي اللقطة دي من يوم ما اتطردنا يا رسول الله وجينا المدينة نقعد بقى كده ونمخمخها بقى ونتلذذ لا يلا عشان نتحرك اذهب أنت وخالد بن الوليد يتحرك يوم 25 تقريبا رمضان اهدم العزة طب يا رسول الله الطلعة دي ممكن نأخرها شوال جاي انت بتعبد ربنا بإيه؟ بمزاجك عندك حسنة الله سبحانه وتعالى يجعل الحسنات كالأحجار أمامك فإياك أن تكسل أن تلتقط حسنة ألقاها الله بين يديك طول ما احنا بنقرأ القرآن وفي دماغنا أفلا يختمون أفلا يختمون أفلا يختمون هيظل الموضوع ده موجود في الاختزال علاقتنا بالقرآن عاوزين نختم بس جميل إنك تختم وأجمل منه إنك تنزع الأختام من عقلك وقلبك اللي عامله لك تشويش في الرؤية فرمضان استثمار وتجديد لا اختزال وتبديد فاوعى تتعامل مع رمضان ان هو ايه لقطه محطه وهنلاقي الكلام ده ان شاء الله في السلسله واحنا ماشيين مع بعض انا هكون حريص ان انا مش في الاخر خالص اقول لكم اعملوا في رمضان خط واحد اتنين تلاته اربعه لان اتكلمنا في الموضوع ده كتير والمحاضرات موجوده لكن هنحاول بقدر الامكان نتكلم في بعض البصل البوصله الاتجاهات بتحدد لينا الرؤية لأن الإنسان سبحان الله إذا لو معاه GPS بيوصل أنا مش قلقان بقى أقول لك تمشي على سرعة كام وخلي بالك بقى من كذا وأنت معاك بقى ال GPS بتاعك اوصل فالدنيا تبقى معاك والخطة تبقى واضحة جميل إن رمضان يبقى كل واحد ليه خطته وكل واحد آه، ليه جدوله بس الكل فاهم صح لأن في ناس بيختزلوا اللي بيفهموا رمضان اختزال دول من ضمن معاني الاختزال إن رمضان عنده التأدب في النهار ويراهق في في الليل هو أنت كده لا يا جماعة رمضان شهر لن يتذوقه حق التذوق إلا الباحث عن ربه المتشوق لمغفرته ورضوانه الراجي العتق من النيران رمضان هو تطهير من الأدناس والتشمير للإناث إنك تتطهر من أي قيود على قد ما تقدر وإنك تشمر للأنس تطهير من الأدناس وتشمير للإناث كل دنس يعطلك لابد أن تزيله ونقدس لك هذا شعار في رمضان ليه؟ للتشمير للإناث أريد أن أأنس بوحي الله سبحانه وتعالى أأنس بقلبي في خلواته مع ربي المعاني دي تساعدك تبقى عندك حسن الإقبال بعد كده طيب عاوزين نستعد الاستعدادات دي بقى منوعة استعدادات منوعة أنا كجسم أنا كإنسان بت- يعني في مثلث التكوين ليا كشخصي في عقل في قلب في جوارح ده في المجمل ماشي ولو حطينا بقى الروح والكلام ده هنحطها والنفس القصة دي كلها هنحطها ناحية القلب فأنا عندي عقل وعندي قلب وعندي جوارح التلاتة عاوزين يستعدوا ومن استعد استمد طيب يلا عشان نستعد نعمل ايه الحمد لله احنا جبنا فستق وجبنا فوانيس اللهم لك الحمد ماما جابت الزينة وبابا ظبط الأمور والدنيا رايقة انت كده بتكلمنا على حاجة تانية خالص اسمها الاستعداد البطن ودي نسيت أنا أتكلم فيها وصعب أتكلم فيها دلوقتي لأن هيجي معانا يعني من المعاني اللي هنتكلم فيها ده اسمه رمضان مش مرضان رمضان يا جماعة من مقاصده أن تتذوق الجوع صح؟ مش دي من مقاصد الصوم دي من مقاصد الصوم ولا لأ؟ آخر آخر يعني معنى عندنا في موضوع رمضان من ضمن الغايات بتاعته ومن المقاصد بتاعته أن الاستغناء عن الطعام لا لتفكر فيه طول النهار فلن تنتفع من صيامك طول ما أنت مستغرق ذهنيا طول اليوم في موضوع الطعام وربنا يكرمنا كده ايه وان شاء الله نتكلم مع الازواج والاباء والمحارم في الموضوع دوت واسال الله ان يسددنا واياهم وان نوصل لهم رساله الا فليتقوا الله الا فليتقربوا الى الله باعمال ان هم يوفروا على النساء استثمار رمضان على فكر وهقول لكم على بعض ايه الافكار ان شاء الله اللي تساعد في الباب دوت وان شاء الله ارجو من الله ان في ناس صادقين كتير ان شاء الله يفوقوا ويستفيدوا باذن الله من هذا الامر طيب رمضان اللي هو نقله في حياتي ده انا عاوز بقى ايه استفيد منه اعمل ايه قلنا الاستعداد العقلي هنستعد عقلا ازاي هو العقل ممكن يستعد يا جماعة العقل ممكن يستعد اه هو ده الإقبال اللي بنتكلم فيه العقل يستعد في المجمل بالتعلم والتخطيط والقلب بالاستشعار والتطهير وإن شئت فقل التطهير والتعطير لأن الاستشعار هو تعطير والجوارح بالنصب والديمومة تلك ثلاثة يبقى إقبال العقل يكون بالتعلم والتخطيط يعني إيه تعلم التخطيط نحن مش قاعدين مع بعض أربع ساعات هنشرح كل حاجة اهدى طب إقبال القلب يكون بالاستشعار والتطهير طب إقبال الجوارح يكون بالنصب والديمومة اللي ما عندوش استعداد انه يبني هيكون ارتفاعه بلا أساس تعالوا نشوف ازاي يستعد العقل للتعلم ازاي يقبل الإنسان بعقله على رمضان عادي يروح حاطط راسه كده ويكتب رمضان كده على السبورة ويحط راسه عليه صح كده ده إقبال بس مش إقبال عقل إقبال حاجة تانية التعلم إن أول حاجة إن الإنسان يدركها إنك عشان تقبل إقبال عقلي على رمضان إنك تبذل وسعك في تعلم ما يتعلق برمضان إنك تتعلم فضائل الشهر ده لأن الإنسان يا جماعة إن لم يعرف الشيء معرفة القيمة والعظمة لن يقبل فأنت لازم تعرف فضائل الشهر لا أنا عارفها كويس أوي يا شيخ على فكرة وعارفها وأنا لسه مدي على فكرة خطبة الجمعة بتاعت النهاردة كنت أنا بتكلم في الموضوع ده وأنا عارف حتى تيتا امبارح جمعتنا وقالت لنا كل واحد يقول فضل في رمضان وقلنا كتير وعمو ميسرة بعت لنا على الواتس وقال لنا الكلام ده كويس جميل حاجة جميلة بس ان شاء الله عما هنتكلم في الموضوع ويحصل مدارسة فيه أظن والله أعلم إن إيه هيكون من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الموضوع هيكون مختلف شوية فبنتعلم فضائل الشهر اقرأ كتاب في فضائل الشهر ممكن تقرأ في ممكن يعني هرشح بعض الحاجات هي خفيفة بس ليس كل ما سأرشحه هو مناسب من كل جهة لكن فيه الفكرة يعني ولا أريد أنك تقرأ كل اللي أنا أرشحه أنا بس بحاول بقدر الإمكان يعني بدخلك حديقة وبقول لك الحديقة دي أو يعني حل بيبيع فاكهات كتير أوي فبديك إيه بقول لك الراجل ده بديك القايمة يعني وأنت بقى وكل واحد وتذوقه فبتتعلم فضائل الشهر ممكن كتاب الاستعداد لرمضان لرضا أحمد صمدي وصيام الصالحين للطارقي و من الطارق للدكتور محمد إسماعيل المقدم اللي يشرح فيه كتاب الدكتور خالد أبو شادي فده ممكن إن شاء الله يكون شيء بسيط في الموضوع طبعا من الحاجات المهمة أنتوا عارفين دورات إدارة الوقت سمعتوا مفهوم المفهوم ده قبل كده أو معدي عليكم إدارة الوقت ودورات التخطيط للوقت وإدارة نفسك على الوقت والكلام الجميل ده أحيانا أحيانا بتكون دورات إدارة الوقت هي مضيعة للوقت أحيانا في بعض البلاد خارج مصر وخارج بلاد الشرق الأوسط بتكون الدورات بتاعة الوقت مضيعة للوقت تعمل إيه؟ بقرأ كتاب عن إدارة الوقت تعمل إيه؟ باخد دورة في إدارة الوقت زي كده أحيانا دورات التجويد بتبعدك عن التجويد واحيانا دورات المتشابهات بتاخدك بره الايه المراد تسحبك فالوسيله اول ما بتتقلب غايه او بتزيد عن حدها بتنقلب لضدها فلما بناخد الحاجات دي في رمضان فمش عاوزين الكتب دي تبعدنا عن استثمار رمضان تعمل ايه لسه بقرا في كتب استثمار رمضان بتعمل ايه؟ بقرا كتب استثمار رمضان، بتعمل ايه؟ هسمع محاضرات عن استثمار رمضان، بتعمل ايه؟ بتاهل لرمضان، يا ابني اتحرك. الحاجات دي ليس الهدف منها قراءتها كلها، لكن ايه؟ تشم لا تفرك. جميل؟ فده يبقى العقل بيستعد ازاي رقم واحد بتعلم فضائل الشهر بس كده بتعلم بتعلم احكام الفقهيه بتاعت الشهر فقه الصيام والصلاه والقيام طب انت هتوهنا ليه زاد الصائم للشيخ المنجد كتاب بسيط خلصه جلسه بين المغرب والعشاء تاخد خلفيه عامه كده من الاستعداد العقلي غذاء ايه هو الغذاء يعني احنا اتفقنا ان ان العقل ده بيتغذى زي ما الجسم بيتغذى يعني غذاء العقل المعرفي فاحنا هنتعلم الفضائل هنتعلم احكام فقهيه هنتعلم اداب التلاوه وما يتعلق بالقران وده ممكن الطريق الى القران بتاع اخونا ابراهيم السكران فده ممكن يساعد ان شاء الله في ما يتعلق مش اقصد اداب التلاوه اللي هي بقى ادب والكلام ده كله اكتر ما هي انك دوافع التلاوه يعني الطريق للقران كتاب بسيط يعني اداب المسجد وفضائل المكس فيه للي منكم بيحتك بالمسجد ميزه تعلم الحاجات دي انها بتهيئك وتدخلك في النفاسه والمنافسه تخليك كده انسان مركز كأنك بتقول يا رب يا رب أنت مطلع علي أنا مستعد أهو يا رب يا رب عارفين كان خالد أبو خالد الراشد كان ليه محاضرة جميلة كان الجيل بتاعي جيل الشرايط الأشرطة الكاسيت كانوا بيسمعوها اسمها هي قوافل العائدين حد منكم عدى عليه المحاضرة دي قوافل العائدين قوافل العائدين فأنت كنت بتقول يا رب فكأنك بتقول لربنا يا رب أنا يا رب بحاول أستعد عشان أكون من قوافل العائدين أنا يا رب جاي ساعدني والله بحاول سبحان الله قوافل العائدين إن أنا رب جاي وأنا من العائدين ده أنا جاي بقافلة أنا مش جاي لوحدي ده أنا جايبة زوجي وجايبة أولادي وجايبة كذا إحنا راجعين كلنا راجعين خلاص شفنا الحياة بعيدة عنك عاملة ازاي شفنا الحياة بعيدة عن الشرع عاملة ازاي شفنا الحياة واحنا في المعيشة الضنك فميزة التعلم ده إقبال العقل ده بيفوق بالتعلم بالطريقة دي فيبقى استعداد العقل للتعلم أتعلم حاجات رمضان زي بعض اللي أنا قلته مش شرط كل اللي أنا قلته يعني تاخد فكرة كده عن رمضان إيه هو رمضان وفضائل رمضان والكلام ده كله. طيب هنستعد تاني ازاي؟ بالتخطيط لو نسيت كل حاجة ما تنساش اللي جاي تمام؟ يبقى العقل ده قلنا احنا اتفقنا ان احنا سنقبل على رمضان بثلاث حاجات اقبال العقل اقبال القلب اقبال الجوارح اقبال العقل هيكون بايه لو قلته ممكن نكمل للفجر لو غلطته هنخلص بعد دقيقة أقبال العقل بيكون للتعلم والتخطيط جميل أقبال القلب بيكون بالاستشعار والتطهير أقبال الجوارح بيكون بالنصب والديمومة خلصنا موضوع التعلم ندخل بقى في التخطيط آه عاوزين نخطط لرمضان نعمل إيه في أربع كلمات هقولهم وبعدين اعلق عليهم في التخطيط التخطيط اه دورة بقى وبتاع والتخطيط الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي والتخطيط التحطيط ومش عارف ايه والكلام ده كله لا تخطيط ولا تحطيط ولا تنحيط ولا أي حاجة موضوع بسيط جدا ويناسب كبار السن وصغار الرضع إن شاء الله التخطيط أربع كلمات هعلق عليه رقم واحد وحدات اليوم رقم اثنين تفتيت العبادة رقم ثلاثة تركين العبادة تركين ركن يعني تركين العبادة رقم أربعة منهجية ومرحلية تصاعدية سهلة سهلة جدا جدا جدا وحدات لليوم تفتيت العبادة تركين العبادة منهجية ومرحلية تصاعدية دول أربع كلمات طيب معناهم ايه اتفقنا بقى ان احنا قاعدين بالفجر فهنشرحهم ان شاء الله وحدات رمضانيه من الان اظبط ودرب عقلك ونفسك إن رمضان ما تقسموش بالأيام انتوا كمان اللي لعبتوا في رمضان انتوا لعبتوا كمان في الأيام بتاعة رمضان يعني مش كفاية لعبتوا في كل حاجة في الدين كمان جايين تقعدوا في الأيام لا الموضوع بسيط رمضان عندنا مش هيكون 30 يوم هيكون 90 90 يوم لا 90 وحدة وقد يكون 120 كل واحد ومزاجه كل وحدة 8 ساعات عارفين الدواء عم بيقول لك تاخده 3 مرات معدل 8 ساعات الدواء بتاخده كل 8 ساعات بمناسبة الدواء في كلمة للشعراوي جميلة تساعدكم إن شاء الله برضه في رمضان يعني خلوها من المحكمات انا لما اروح لدكتور ولا دكتور انا تعبان وصدري وجعني او زوري وجعني او اي حاجه فيكشف عليا وبيديني روشته انا كواحد راجل مش طبيب انا هندسه انا ببقى فاهم الماده الفعاله وفاهم ليه هو كتب الدواء ده وتفاصيل الدواء ده شغال ازاي والتفاصيل دي كلها هل يشترط ان انا ابقى فاهم كده ولا باخد الدواء وخلاص ثقه في الراجل ده والدنيا ماشيه كذلك كتاب الله في ورد التلاوة عادي إنك تاخد الدواء حتى لو مش فاهم قوي المادة الفعالة فاهمين؟ ستؤجر وسيشفيك ويداويك إن شاء الله في ورد التلاوة تتعامل مع القرآن في ورد التلاوة وأنت مستحضر المعنى ده خلاص طبعا انت غالبا بتبقى فاهم حاجات كتير بس في بعض التفاصيل بتبقى محتاجه مراجعه في التفسير ما تخليش الحاجات دي تشوش عليك ما تخليهاش تشوش عليك بعد ما تخلص وردك زي ما اتكلمنا في المحاضره السابقه او قبل السابقه عيش بقى مع نفسك روح افتح كتب التفسير اللي انت عاوزها فبلاش جلد ذات او الرسائل السلبيه اللي ممكن تحبطني جامد قوي يبقى رمضان عندنا بلاش يكون 30 يوم خليه 90 وحدة كل 8 ساعات أو الوحدة 6 ساعات الوحدة عما بتكون 6 ساعات أو 8 ساعات رمضان يعني كام يوم كام وحدة اليوم الواحد في رمضان هيبقى قد إيه متقسم كام تقسيمة 3 لو هما 8 ساعات فما تقوليش أنا هختم أربع ختمات ما تقوليش أنا هختم أربع ختمات طب ما أنت عاوز إيه بنصح بقول لك قول لي انا في كل وحده هقرا نصف جزء هقرا جزء فاهمين اما تيجي تقول لي انا هلزم نفسي بجزء في كل وحده فانا كل 8 ساعات بخلص جزء انا عاوز استغفر استغفر الله سبحانه وتعالى مثلا 100 مره فانا بقول ان كل وحده أنا بستغفر ربنا سبحانه وتعالى خمسين مرة لو هم أربعة مثلا عشان يبقى ميتين ولا كده طب دي بتفرق معايا في حاجة اللقطة دي هل الكلام ده بيفرق معانا في حاجة؟ اللي مش فاهم في خلال 30 ثانية ومش هشرح تاني تسمع بقى المحاضرة اليوم 24 ساعة تقسمه ثلاث ثلاث كل تلت 8 ساعات 8 ساعات دي اسمها واحده بس كده اه خلاص كده ايه اظن ايه في بيفرق معايا في حاجه واحد رقم واحد بيخليك تتعامل ان اليوم كل وحده اليوم مليان عباده معروف ان الوحده الثالثه هرن على والدتي او مثلا هنزل اوزع الشنط او الوحده اللي في الوسط انا عندي صدقه ففي صدقه في الوحده اللي في الوسط وفي صدقه في الوحده الثالثه الوحدة الثالثة صدقة الصحاش بواب العمارة بيجي أو حارس الأمن أنا متفقة معاه بيجي ياخدها وفي الوحدة في الوسط بياخد إيه؟ الصدقة بتاعت كذا أنا بعمل إيه؟ صدقتين في اليوم فالدنيا بتكون إيه؟ جميلة الحاجة التانية سهل إن أنا أستدرك على نفسي لو في وحدة وقعت مني ما استغفرتش ربنا خمسين مرة بلحق أجيب بسرعة بلحق أجيب في الوحدة التانية الاستغفار غير ما الدنيا تخش في بعضها كده فايه فبنسى حاجه اللي بعد كده او من ضمن الحاجات اللي بتساعد ان لا يغري بالانجاز بعد توفيق الرحمن مثل رؤيه الانجاز انت لما بتلاقي في وحده صغيره 8 ساعات بفضل الله خلصت نص جزء بفضل الله استغفرت كذا هتلاقي انك ايه ما انا كويس اهو الحمد لله فتدخل على الوحده الثانيه وانت متشجع غير مثلا انا هقرا في اليوم ثلاث اجزاء ثلاث اجزاء في اليوم دي ب- عاوزه وقت كبير فاهمين وقت كبير يتعبك فزي الجماعه اللي بيطبخوا بيبقى عندهم عزومه يعملوا ايه؟ يقول لك تبل مش عارف ايه بالليل وبعدين الصبح انقع مش عارف ايه وبعدين مش عارف ايه قطع مش عارف ايه حط الخشاف مش عارف ايه فقاعده ما انت إيه؟ تمح- تعمل ايه المرحله دي بتقسم فاتلقت ان الاكل خلص معاه بسهوله ليه التقسيم فوصلت الفكره فلما حضرتك تتعامل معاه كان عاوز استغفر ربنا مثلا 500 واحد استغفار 500 استغفار ديت لما تيجي تعملهم في الصباح او المساء يوم كتير يتعبوك لكن لما تستغفر ربنا مثلا 150 واحده في 8 ساعات كل 8 ساعات تستغفر هتلاقي نفسك ان الجدول بيمشي معاك واصل- واصله غير ما تيجي بالليل تيجي قبل النوم تفكر كده ايه اللي انا كنت مفترض اعمله النهارده ياه كله دخل في كله انا تعبت قوي يبقى فهمنا كلمه وحدات اليوم دي آه، وحدات رمضانيه بقى هنسميها وحدات رمضانيه جميل الوحدات الرمضانيه ديت انا بفضل ان هي ما تقلش عن 12 ساعه يبقى وحدتين او 8 ساعات الاربعه ديت عاوزه الناس الفراوده اللي ايه محترفين فدي الوحدات الرمضانيه طب اللي شغال بقى واللي عنده شغل والقصه ديت نعمل ايه عادي يعني انت في اي وحده من اللي انا ذكرتهم دول يعني انت لو بدات يومك مثلا من الساعه 12 الظهر قسمت هتلاقي في وحده منهم انت في كل وحده منهم حتى لو في جزء نايم هتلاقي في جزء انت صاحي طب ما انت عارف قبل ما اروح الشغل لازم اخلص ايه التلت ساعه دي قران لو انت مش مفهوم الوحدات معاك هتلاقي نفسك بتخلص ايه يبقى احنا خلصنا كده كلمه الوحدات اه القاعده الثانيه المنهجيه منهجيه العباده اللي هي مرحليه ومنهجيه تصاعديه مش احنا قلنا مش احنا قلنا في التخطيط اربع حاجات احنا لسه ده كله في الاستعداد العقلي قلنا في الاستعداد العقلي تعلم وتخطيط قلنا في التخطيط اربع حاجات اول حاجه الوحدات الرمضانيه طب حاجه تانية المرحليه والمنهجيه يعني ايه مرحليه ومنهجيه المنهجيه يعني رؤيه الوجهه والمرحليه يعني زمن سهله كده يعني انا رايح فين انا رايح بكره تجمع دي رؤيه كل نص ساعه بقطع 10 كيلو كل نص ساعه بقطع 20 كيلو دي اسمها مرحله تمام المرحليه والمنهجيه اي واحد بيطلب العلم سواء دنيوي او اخروي بدون منهجيه وبدون مرحليه بيشتت نفسه فاول حاجه المنهجيه حط منهجيه ما تقوليش ان هستغفر ربنا كل ايه كل يوم لا ده الكلام ده مفتوح ما تقوليش انا هختم كتير ده كلام مفتوح انا هصلي على النبي كتير انا هتصدق كتير لا حط حد ما تقلش عنه واللي بعد كده ده توفيق الله سبحانه وتعالى قول ان شاء الله هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم آه، مية فيما ايه يفتح الله عليك جميل فتح عليك آه، ألف اللهم لك الحمد بس الأصل تقف مع نفسك عند المية جميل طيب أنا إن شاء الله هتصدق مثلا مثلا في رمضان هطلع هتصدق ب بعشر حاجات نفيسة من الأشياء اللي بحبها ابدأ اتدرب عليها من دلوقتي انت فاكر انك اول ما تيجي في رمضان هتلاقي النفيسه يعني بتساعدك لا طبعا هتلاقي الموضوع ده يعني في تنافس رهيب بينك وبين نفسك يعني فانا اعمل ايه بقى يبقى من دلوقتي اروح حاطط المنهج بتاعي واحط له خطه بالراحه يعني انا مثلا اول خمس ايام انا شرحت الكلام ده وهيجي معانا برضه ان رمضان تتعامل معاه ب- احنا بالوحدات والفترات ان كل خمس ايام فتره لو خلينا رمضان كل فتره خمس ايام يبقى عندي كام فتره ربنا بقى ابتلاك في واحد هندسه اللي بيشرح له ست فترات جميل ستة في خمسة بتلاتين في بلادي ما وراء النهر يبقى احنا دلوقتي عندنا لو انا خليت رمضان كل خ... كل خمس ايام دي اسمها فترة سهل احط رؤية صح؟ اقول ان شاء الله انا الفترة الاولى هختم القرآن او هختم نص القرآن جميل ولا صعب أنا الفترة الأولى هعمل كده واصلة واصل الموضوع ولا في مشكلة أنا الفترة الأولى أول خمس أيام يا جماعة في رمضان أول أسبوع في رمضان هختم ختمة أو هختم نص ختمة أو هقرأ يوميا جزء أو جزئين أو ثلاثة أيا كان اللي هتقوله على حسب الإيه قوتك واستعدادك فهتبدأ كده صعب إيه صعب إنك تقولي الكلام ده صعب إنك تقول أول أسبوع في رمضان أنا كل يوم هقرأ جزء صعب إنك تقول الكلام ده أعتقد إن هو يسير إن شاء الله طيب الفترة اللي بعدها الأسبوع اللي بعده مثلا أروح قايل إيه إن شاء الله هيبقى جزء ونص الأسبوع اللي بعده هيبقى جزئين الأسبوع اللي بعده ثلاث أجزاء يوميا دي اسمها إيه بقى؟ التصاعد ده اللي كنت بقول لكم عليه مرحلية تصاعدية مرحلية تصاعدية ما تبدأش من أول يوم تقول أنا يوميا هقرأ أربع أجزاء دي عاوزة ناس كانت بتسخن كويس ماشي فما تبدأش جامد عشان ما تقعش احنا قدامنا 30 يوم واحنا فينا اللي مكفينا اتفقنا وبالتالي هنفهم كويس قوي فكرة تفتيت العبادة وده أنا شرحتها قوي في الوحدات فممكن تخلي تفتيت العبادة دي داخل الوحدات فالاتنين قريبين جدا مع بعض مفهوم الله المستعان مفهوم الله المستعان إن شاء الله هقول هفهم كلمة الله المستعان دي من باب يا رب أعني مش حاجة تانية يعني طب يعني إيه تركين العبادة؟ تركين العبادة بقى إنك تخلي العبادة ركن في برنامجك اليومي عارفين الدوام ده ركن في اليوم ركن إنك إنك تقضي مشوارك ركن إنك يعني تخش المطبخ ده ركن صح؟ خلي في عبادات كده أركان مفاصل ما فيهاش هزار ما فيهاش هزار واخدين بالكم يعني أو أوقات أذكار المساء دي ركن مثلا ده مثال مفيش هزار الأثر اللي صححه بعض العلم والأصل إن هو فيه ضعف لكن في مثل هذا كمثال يعني يتضح الحال إن في أثر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة وبعدين مرة واحدة سبه وتأخر عليه فسألوه قال طرأ علي حزبي البارحة فكرهت أن أخرج قبل أن أتمه عبادتي ركن ما ينفعش اطلع كان عندي حزب عاوز اخلصه فقلت يعني اتاخر شويه طرأ علي حزبي طرأت علي الوقت الايه المساء فخلي يكون في وقت عند حضرتك ركن طبعا الحاجات دي مش هتكون كتيره مش هتكون كتيره لكن الاصل ان هي تكون مع الفرائض حط حاجه واحده او حاجتين دي اسمها ايه قرآن يعني موضوع الصلاة ما ينفعش إن صلاة الظهر إن أنا مؤخرها لغاية الساعة 2 تركين العبادة لازم العبادة تكون ركن في برنامجك اليومي وإلا هنتشتت جدا صلاة الفجر ما فيش هزار جلسة الشروع يا جماعة ما فيش فيها ما فيش يعني أنا مش هساوم عشان كده هنعمل لكم دروس إن شاء الله بعد الإيه بعد الفجر عشان ما تناموش تساعدكم على الشروق ففكرة إن أنا أقعد للشروق ديت ده ركن من أركان اليوم بتاعي يضيع أنا يوم يضيع لو حصل فيه أي مشكلة كده إحنا استعدينا عقليا ولا قلبيا ولا جوارحيا كده استعدينا عقليا جميل أوي باقي القلب والجوارح إن شاء الله بإذن الله خلونا مؤقتا في مثل هذا الوقت غدا بإذن الله نكون آه نكمل اللقاء ثم بعد ذلك نشوف إن شاء الله إذا كان عندكم استعداد نفسي تأخذوا الأسبوع ده كاملا بعد الساعة من ثمانية ونص لتسعة ونص أم لا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم جزاكم الله خيرا